إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا موصولا في شرح هذا الصيد الثمين الذي سطره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الذي سطره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر وكلامه في الرد على الذين يعبدون الله عز وجل بالجهل أو بالهوى ولا زال ابن الجوزي رحمه الله يصحح لهؤلاء معنى الدنيا وأن كل شيء في الدنيا لا يذم بإطلاق بل ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس لتستقيم معايشهم ينبغي أن يمدح ولا يذم إلا أن يستعمله المرء في معاصي الله تبارك وتعالى ثم ضرب لنا الأمثلة بالمخبتين وأصحاب العدالة من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بذكر المال بدأ بذكر المال فقال فإنه أي المرأة إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم ثم ضرب لنا المثل ببعض الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم وذكر بعد ذلك طائفة من العلماء الربانيين كأمثال الليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليهم أجمعين ولما كنت أتكلم عن سفيان أمس آه ذكرت أن سفيان رحمه الله قال لولا هذه أي لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الملوك وأنه ينبغي أن يعف العالم نفسه حتى لا يريق ماء وجهه لأن هذا مذل لأن هذا مذلة للعلم كما ذكرت ويمكن ذكرت لكم أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا في خاطرة مستقلة وظفرت بهذه الخاطرة فرأيت أن أقرأها عليكم لأنها مهمة وهي أن العالم ينبغي أن يكون عفيفا وأن يصون ماء وجهه كما قال علي بن عبد العزيز البرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه وليس هو علي بن عبد العزيز شيخ الطبراني الذي يروي عن أبي عبيد القاسم ابن سلام كتبه آه يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم أي العلم فما يمتهن يعني العلم عالم إلا ذل حتى عند أرباب الدنيا يقول ابن الجوزي رحمه الله حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال وانت عارف أرباب الأموال عايزين وجاهات يعني لما يكون واحد غني مليونير يعني أو ملياردير آه وبيصلي يروح الجامع والكلام ده لما يلاقي آه شيخا مشهورا يحب يتعرف عليه ليه؟ لأن ده هينفعه هيديله وجاهة مع قطع النظر احنا لا نشق عن قلوب الناس ولا نفكر رجل يعظم في نفوس أقرانه من أرباب الأموال لا سيما كما قلت لكم إذا كان الرجل ده يعني بيتقي الله عز وجل وعايز ياكل حلال والكلام ده فلا غنى له عن مفتي إذا كان عايز ياكل حلال فيبقى خلاص المفتي ده بقى عكازه ها يبقى كل شوية يتصل بيه فبرضه بعض أرباب الأموال يعمل بقى عزومات وحاجات زي كده فينبغي للعالم البصير أن يقدر آه، يعني المسألة حق قدرها مش كل واحد من أرباب الأموال يعمل عزومة ويدعوه يذهب لا لابد أن يكون من أصحاب البصر ولا يبذل نفسه شوف ابن الجوزي وكما قلت رجل مجرب وكان أشهر وكان ابن الجوزي أشهر واعظي الإسلام في ذلك القرن زي ما قلت لكم في مرة سابقة كان الخليفة يصلي خلفه وكان يصلي خلفه ألوف مؤلفة من البشر فبيقول ابن الجوزي رحمه الله حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال فرأيت العلماء أذل الناس عندهم فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم وهم لا يحفلون لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجه إليهم يعني العالم بيتواضع قد يتواضع العالم لأنه مطلوب أنه يتواضع يبقى رفيق يبقى جيد الخلق علشان يدعو الناس إيه بأخلاقه إلى الإسلام وفي نفس الوقت أرباب الأموال إذا اداله قرشين ولا حاجة ولا الكلام ده يبقى عرف ال ال هذا صاحب المال ان العالم ده كل ما يجي يصبح عليه ولا يكلمه ولا يثني عليه يبقى عايز ايه؟ عايز قرشين. فده بيطمع ارباب الاموال في العلماء. قال فرأيت هذا عيبا في الفريقين في طائفة العلماء وفي أرباب الأموال أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره والنهارده لما يكون أي رجل تاجر حقا يفهم معنى التجارة لما يعرض عليه أن يتاجر مع الله أو أن يتاجر بالدينار والدرهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله فدي تجارة فمعنى أنه يعرض عن العلم ويرميه ورا ظهره ويروح عشان يحصل الأموال يبقى هذا لا يعرف قدر العلم يبقى ما عادش ينفع ان انت تروح كعالم عشان تعرفه قدر العلم اذ لو كان يعرف قدر العلم ما اهمله ليكتسب الاموال يبقى اذا هذا رجل اصلا غير معظم للعلم وانما اعود باللوم على العلماء واقول ينبغي لكم ان تصونوا انفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للانذال وإنما كنتم في غنى عنهم وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم وإن كنتم في كفاف فلم لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة إلا أنه يتخيل لي من الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه يصون بعرضه عرضة العرض اللي هو إيه؟ اللي هو المال يصون بعرضه عرضه وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا وكان سعيد المسيب المسيب رحمه الله ممن يحتكر الزيت لأنه روى عن معمر بن عبد الله أحد الصحابة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ الحديث في مسلم وكان معمر يحتكر الزيت وكان سعيد يحتكر الزيت فهذا يدل على أن الزيت لم يكن مما ينهى عن احتكاره مما ينهى عن احتكاره إنما ينهى عن احتكار ما يمس قوت الناس الضروري فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يحتكر الزيت أيضا وقد حدثت حكاية يعني نذكرها على الهامش أن سعيدا وأنتم تعلمون قدر سعيد وأنه كان سيد التابعين أو من أكبر سادة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين ويعني آه قال وقد أصابته آه مصيبة وهذه المصيبة تتمثل في موت فأرة في برميل زيت كان عنده زيت بأربعين ألفا وبعدين دخل في يوم من الأيام المخزن فوجد فأرة ميتة في الإيه؟ في الزيت شال الفأرة ورماها ثم نسي أين البرميل عارفين الفأرة إذا ماتت كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم حديث البخاري وفي يعني حديث أبي هريرة فيه تفصيل يعني إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم إن كان مائعا فإيه فألقوه فده مائع ولا جامد مائع للزيت يعني فلما تاه هذا البرميل عن سعيد لم يرى من الأمانة أن يبيع زيتا للمسلمين وقع فيه فأر فأراق الزيت كله ما أبقى شيئا من الزيت يعني أراق زيتا بأربعين ألفا فوقع عليه دين كبير وده ده المصيبة التي وقعت على سعيد أنه كان مدينا بإيه؟ كان مدينا بمبلغ كبير ثم عقب على هذا بقوله عيرت رجلا من أربعين سنة فقلت له يا فقير فهذه عقوبة الكلمة هذه عقوبة الكلمة من أربعين سنة ابن الجوزي بقى له تعليق جميل على على كلام سعيد قال قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا ما هو اللي, اللي, اللي, اللي ذنوبه متلتلة ما هوش عارف أنا ذنب اللي أصاب يعني كما يقول المتنبي كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ليه؟ لأن أي شيء يدخل تحت العد فهو قليل حتى وإن كان كثيرا طالما له نهاية واحد اثنين ثلاثة أربعة ألف وقف يبقى قليل إنما الكثير الذي لا يعد عشان كده قال لك كفى المرأة نبلا أن تعد معيبة قلت ذنوب القوم فعرف من أين أتي من أربعين سنة وهو منتظر العقوبة دي إن هو زلف لسانه فقال يا فقير فافتقر لكنه على أي حال خلف مالا وفيرا يقول ابن الجوزي وخلف سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي الكلام اللي كنت لسه بقوله وقد سبق في كتابي هذا في بعض الفصول شرف المال ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه للخاطرة الايه اللي احنا بنتكلم فيها لان الخاطرة دي متأخرة يعني رقم 150 الخاطرة دي رقم 150 انما دي احنا لازم نشرحها دي في اول كتاب قال ومن كان يقتنيه من الصحابة والعلماء والسر في فعلهم ذلك وحث طالب بسبب ايه بسبب ان مثلا الاخت من وسط راقي وعايزة تبقى زي فاطمة رضي الله عنها عايزة مش عايزة أوضة نوم عايزة تجيب مرتبة تلقيها على الأرض وشماعة كده تعلق عليها هدومها وبيد هدومها في شنط ومصر إصرارا على ذلك حديثة عهد بالتزام قرأت حبت إنها إيه تقلد فحصل كده لم تتحمل طبعا دي كانت الغنيمة الباردة بالنسبة لزوجها مش خسران حاجة لا هيجيب أوضة نوم ولا هيجيب مش عارف إيه ولا هيجيب إيه هننام على البرش محلاه ببلاش ها خلاص وافق على ذلك وهو برضه ما كانش القصه يعني عنده انه عايز يوفر فلوس لا برضه ايه لافت عنده برضو مسألة التزاحد والكلام ده. فبعد أيام كانت تيجي بقى رفيقات الأخت اللي هي بقى من الأوساط الإيه الراقية عايزين يزوروها عشان ينقطوا بتاع والكلام ده فتقوم فرشلهم حصيرة بلاستيك في ال- في الس- في الصالون هم اللي يقعدوا يجوا يقعدوا يبرشوا مش متعودين انهم يقعدوا على الارض والكلام متعودين على كراسي وفتيهات وبتاع والكلام ده والاخت بقى تكلمهم عن الزهد والكلام ده فالجماعه دول هجروها يعني ما عادوش بيقولها ولا عادوا بيودوها والكلام ده فوجدت ابنها بمعزل فحصل عندها نوع من الانفلات نوع من الانفلات وبدات تطالب زوجها بالعفش بقى المحترم خلاص جربنا الزهد وكرعنا منه عايزين نجرب الترف بقى ها فقال لها انا ما عنديش قال ازاي ما عنديش انا صاحباتي بيجوا لما يزورون اي بيت بتكسف ان انا اقعدهم على الحصيره البلاستيك ومش عارف ايه ها شد جذب شد جذب بالسلامه انت طالق وخلصت الايه؟ خلصت الحدوته دي فما ينفعش ان الواحد اذا كان مرفها اصلا انه يجي يشد على نفسه يعني ينزل من السماء للقاع طب ما خدها بالراحه حتى لا ينفسخ عزمك ففي ناس ممكن يتصدق بكل ماله وبعدين يلاقي نفسه مش قادر على الزهد فيعمل ايه بقى يبتدي يروح عند ارباب الاموال ويطمع في اللي عندهم ويتزلف لهم والكلام أنا- و- فده هذا من الخطا ده ابن الجوزي اللي بيقول هذا الكلام وهذه تجربه عالم يقول فالاولى ادخار المال والاستغناء عن الناس وطبعا الادخار لا شيء فيه برضه عشان ما فيش حد يتصور ان الادخار ان ده يعني ضد التوكل ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تبدو خماصا وتعود بطانا لا الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري كان يدخر لنسائه قوت سنه اما حديث لو توكلتم على الله حق توكل لو توكلت احنا بنخاطب ناس لم يتمرنوا على التوكل لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن توكل على الله حق التوكل يعلم أن رزقه مضمون لكن يعني الذي لم يتدرب من أمثالنا والكلام ده هو قلما يصبر على مثل هذا فيقول فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس وقد رأوا بعض العلماء الكبار ممن ذهب عني اسمه الآن يجمع من السوق قوتا كثيرا نعمل خزين بقى و... فعابوا عليه ذلك فقال لهم إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت يوم يتفرغ بقى عنده بقى القوت الضروري بحيث لو انه لم يجد آه ال- إداما ممكن ياكل رز حاف بس انا اخزن الرز اخزن السكر اخزن الحاجات اللي هي ايه اللي هي لا استغني عنها بحيث ان المراه لا تطاردني والاولاد لا يطاردوني لان اذا عزت السلعه وفضلت تمش تمشي وتلف على البقالين والشوارع والكلام ده والمحلات وما انتش لاقي ترجع بيبقى هم فهو يقول انا اريد ان افرغ قلبي فلا باس مساله الادخار دي يعني هذا لا شيء فيها وهي لا تنافي التوكل يقول فالاولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب ويصفو نشر العلم من شائبه ميل ومن تامل اخبار الاخيار من الاحبار وجدهم على هذه الطريقه وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤ- من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا وهذه طريقة مركبة من شيئين أحدهما قلة الأنفة على العرض والثاني قلة العلم ده اللي انا كنت عايز ايه يعني اذكره لكم في المرة الماضية من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فابن الجوزي بقى بياخد ايه آه، شرائح من المعاني الاول خد المال ثانيا اخذ التزوج النكاح ثالثا هياخد المطعم يعني كل واحدة من دول بيحاول ان هو لان دي كلها من الدنيا فبيحاول ان هو يبين لك الطريق الامثل وانك لو طلبت هذا من وجهه فهذا لا يعيبك ولا يشيل يقول ابن الجوزي رحمه الله وان اكثر من النكاح والسرار كان ممدوحا لا مذموما فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة أمة اللي هي السرية الأمة اللي هي السرية التي يتسرى بها والإناء لا يأتينا إلا عن طريق الحرب عشان في بعض الناس في بعض البلاد العربية تورط مع خدامة سريلانكية ولا فلبينية وزعم أنها أمة لا الإماء اللي هو ملك اليمين يعني لا يأتي إلا عن طريق الجهاد بين المسلمين وبين كافر شرط وبين كافر لكن لو وقع قتال بين دولتين مسلمتين فلا يحل لأحد لإحداهما أن تسبي نساء الدولة الأخرى ليه؟ لأنهن مسلمات لأنهن مسلمات يعني زي ما حصل مثلا ما بين العراق وإيران زمان لا يجوز ان حد يسبي ايه نساء من الدولة الأخرى إنما يكون مسلم وفي مقابله كافر حينئذ يفتح إيه سوق النخاسة اللي هو بيع الإيه بيع الإماء وبيع العبيد وطبعا يعني عايزين نقول أن المسلمين خسروا كثيرا دعك مما يقوله أعداؤنا إن ده رق واسترقاق ومش عارف إيه. طب ما هم إيه اللي بيعملوا أعداؤنا اليوم لما بيدخلوا على الدول المسلمة النهاردة ويغزوها ده استرقاق دول مش استرقاق أفراد يعني يعيب علينا ان احنا بنسترق أفرادا في الوقت الذي يسترقون فيه الدول ما عندهمش أي دم وعندهم صفاقة متناهية وطبعا إنما غرهم في ذلك أنهم يخاطبون موتى فما عادش يتجمل لمين لا ما يتجملش لحد واحد ميت ما يقدرش يعمل حاجة ولا مريض ولا فعشان كده مسألة الرق تحتاج إلى نظرة من المسلمين الرق الرق في الإسلام شرف للمسترق شرف له قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل شوف بقى لما واحد يعدي الجرجر ويدخل الجنة ربطه بسلسلة وبالجرجر طب ده الجنة دي كل البطالين يزعمون أنهم سيسبقون المؤمنين إليه تعال صلي يقول لك خدنا على جناحك هو انت فاكر تدخل الجنة ده أنا حسباك ده أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب أنت قلبك أسود بتصلي أه بس حقود إنما أنا قلبي أبيض ولذلك خفت الجنة بالمكاره ليه؟ يقول ابن القيم لأنها لو خفت بالشهوات لسبقنا البطالون أو لسبق البطالون المؤمنين إليها فحف الداء بالمكاره عشان ما يروحش للجنة إلا واحد عايز الجنة فعلا إنما البطال أول ما يلاقي أول عقبة يقول له ياه السكة مسدودة لسه افتح الباب ده أنا فاكره سالك يقوم راجع تاني إنما أهل الإيمان يفضل يخبط ها من أدمن طرق الباب ولد كل ما بتخبط هيتفتح لك أهل الإيمان بيبقوا كده يعني فالذين يدخلون الجنة في السلاسل دول الذين أسلموا من الكافرين بسلاسل الحرب جم ديار المسلمين ورأوا أخلاق المسلمين وفعل المسلمين أغراهم ذلك أن يدخلوا في الإسلام زي جارية الحسن بن صالح بن حي التي ذكرها خبرها الإمام العجلي في كتاب الثقات له في ترجمة الحسن بن صالح الحسن بن صالح ده من طبقة الثوري وأخوه علي بن صالح بن حي برضه من نفس الطبقة وعلي كان أوثق الرجلين كان الحسن وكان علي وأمهم وكانت جارية الأربعة دول فالحسن باع الجارية والحسن ده أحد العباد هو وعلي وأمه كانوا يقسمون الليلة ثلاثة أثلاث علي يقوم ثلثه حسن يقوم ثلثه وأمهما تقوم ثلثه فلما ماتت الأم قام الحسن بنصف الليل وعلي بالنصف الآخر فلما مات الحسن أو مات علي واحد مات قبل الثاني قام الذي بقي بالليل كله فالجارية طبعا في بيت ملتزم وبتاع فبرضه إيه بتقوم تصلي معاه فالمهم أن الحسن باع أظن عليه هو الذي مات قبل الحسن آه الحسن بقى باع هذه الجارية نص الليل قامت الجارية من النوم وعمالة تخبط على البيبان بقى يا جماعة الصلاة الصلاة فقال لها ايه أذن الفجر قالت أولا تصلون إلا الفجر قالوا نعم فلما أصبح الصباح رجعت للحسن قالت ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل أهدي أمة مرض أمة دي برضو جاية عن طريق الجهاد تكون كافرة أسلمت دخلت في بيت زي بيت الحسن بن صالح بن حي شوف أخلاقها وشوف عبادتها والكلام ده فاسترقاق المسلمين للكافرين خير للكافرين لأنهم سيسلموا ومع ذلك الإسلام ما حض على أن يبقى المسترق مسترقا هناك آه، يعني كفارات لعتق الرقاب وحتى بدون ما يكون هناك كفارات لعتق الرقاب هناك حظ من النبي صلى الله عليه وسلم وثواب عظيم إذا أعتقت إنسانا يبقى الإسلام ما برضه ما جاش قال يبقى يفضل عبد طول عمره لا إنما حض على أن يكون حرا لكن استرقاق المسلمين كما قلت نعمة ليه؟ لأن في الجنة في ال- في الآ- في الآخر لما يكون مسلم هو ده اللي يدخل الجنة بإذن الله تعالى إنما يموت على الكفر جهنم وبئس المصير فالإماء لا يأتينا إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الحرب مش واحدة خدامة حتى لو كانت أجنبية حتى لو كانت كافرة تخ- تاخدها تشغلها في البيت تقوم تعملها معاملة الإماء أما إذا كانت كافرة فلا يحل لك ذلك وإما إذا كانت مسلمة فعدم الإيه؟ عدم الجواز أوضح ليه؟ لأنها مسلمة مسلمة يعني ما جاءت إلا عاملة مش أنا فعلي بن أبي طالب مع زهده وورعه وتجافيه عن الدنيا كان عنده أربع حرائر إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج فوق الإيه؟ فوق الأربع وكان عنده سبع عشرة أمة وتزوج ولده الحسن نحوا من أربعمائة حسن بن علي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة في صحيح البخاري قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد حدث أن الحسن بن علي رضي الله عنهما تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان عن الحكم وسمي واصطلح أهل العراق وأهل الشام وسمي هذا العام عام الجماعة زي ما النبي قال بالظبط قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان الحسن شجاعا جوادا عابدا ممدحا منكاحا مطلاقا كان يتجوز أربعة وطلق أربعة وجاب غيرهم كان يطلق بالأربعة بس يعني كما ذكروا في في سيرته رضي الله عنه أنه ما كان يعني يعني ينفرد بامرأة أقل حاجة عنده أربعة كان ممكن يطلق اثنين ويغير يجيب اثنين غيرهم وطلق اثنين وجيب اثنين غيرهم وطلقهم الأربعة وجيب أربعة غيرهم حتى أن جعفر الصادق روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تزوجوا ابني الحسن فإنه مطلاق فبعض الناس اللي هم يطمعون في نسب في النسب الحسن وكده قال قال لعلي وإن كان مطلاقا يعني حتى لو هو طلقها بقى اسمها طليقة الحسن شرف له حتى لو كانت مطلقة المهم تشيل اسم الايه اسم الحسن ابن علي سواء كانت زوجة الحسن أو كانت طليقة الحسن رضي الله عن السيد قال فإن طلبت تزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد وإن أراد التلذذ فمباح يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك وده طبعا يعني المسألة دي ربما ظهرت أكثر لمن آه، عنده أكثر من امرأة يعني مثلا لما يجي يتزوج على المرأة الأولى يقول لها أنا صار عايز أقيم سنة ما هو لو ما قالش كده سنة سودة لا ليه آه، مش عايز تقيم سنة آه إذا أنت عايز بقى تتمتع آه، طب هو عايز يتمتع إيه المشكلة وده كلام ابن الجوزي أهو بيقول وإن أراد التلذذ فمباح لأن الله عز وجل أباح الأمر للرجال قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكلمة طاب لكم فيها معنى التلذذ الذي ذكره ابن الجوزي فلغربة المسألة دي لا يستطيع حتى الرجل أن يتكلم لو لو تكلم زي ما قلنا يعني إيه هياخد البالانس المحترم والكارت الأحمر وهيطلع بره خالص فهو النهارده التزوج اللي هو اللي هو اكثر من امراه لان ابن الجوزي النهارده بيتكلم عن ايه؟ مش ان الرجل يتزوج امراه واحده ما هو ده الطبيعي. لا هو عايز يقول بيتكلم النهارده انا لو طلبت اكثر من امراه واحده ما هو ده من متاع الدنيا. عايز يقول ان ده مش عيب يعني مش عيب. في مجتمعنا ده عيب. ويبقى الراجل راجل بيلعب بديله وراجل مش مظبوط وتبقى الست التانية جت خطفت عرق الست الأولى وجت بقى مش عارف ايه وشبهوها انها رقاصة وانها بتاعت خطفت الرجالة والكلام ده ده الكلام السائر الآن حتى أن الرجل قد يترك الصلاة لا يصلي ولا يصوم ولا يزاك ولا ويسب الدين والكلام ده بيعرض عليا كل يوم اول ما تروح لها ما بيصليش بيسيب الدين يقول لي يا بنت ربنا هيهديه انت تستعجل على خراب البيت ليه عندك اربع خمس ولاد وياما ناس كانوا بيلعبوا بديلهم وربنا قطعه ها اصبري وياما ناس ما كانوش بيصلوا وربنا سبحانه وتعالى هداهم وصلى والكلام ده ويجبرونها على ان تعيش مع هذا الرجل الذي يسب دين الله او يسب الله او يسب الرسول او الكلام ده فان تزوج امرأة أخرى على امرأته ليه؟ هو أنت هفية؟ هو ما فيش رجالة وراك ولا إيه؟ تعال إحنا هنربيه ونعرفه أن الله حق وياخدوا المرأة ويخببوها على الرجل وتروح المرأة تغضب عند أهلها لحد ما الرجل يتوب ويطلق المرأة الثانية. طب إزاي الناس صدرت أو أجبرت المرأة على أن تعاشر رجلا يفعل كل هذه الكبائر ويصبروها على الكبائر دي واول ما فعل شيئا مباحا له عملوا فيها عملوا في في المراه كده وخببوها على زوجها ما ده انقلاب الموازين زي برضو بعض المشايخ الثقات يعني حكى لي ان في واحده وواحد مختصمين في طلاق وبتاع والكلام ده ال- عفوا مش في طلاق الرجل تزوج عليها فالمهم جاء يا فضيله الشيخ وكذا كذا كذا وانا صبرت معاه وعملت كذا وكذا ده حتى زنى وسامحته زنى وسامحته ولما اتجوز مش عايزه تسامحيه بقول قعدت ادور على البلغه فين البلغه فين البلغه مش لاقي ال- البلغه ها قال، ازاي زنى وسامحته هو ده من حقك اصلا تسامحيه وبعدين الراجل زنى وحاجه كبيره زنا كبير ما عملتيش حاجه وكفيت على الخبر مجور وعشان ما نفضحش الدنيا والكلام ده اول ما يتجوز خلاص عمل الطم الكبرى لا الرجل له أن يتزوج بامرأة وامرأتين وثلاثة وله أن يتزوج بأربعة وده طبعا هيحل لنا مشاكل كثيرة ولعلي قلت يعني وسمعتم الإحصائية التي ذكرتها مرة أنا أتكلم عن التعدد في بعض القنوات الفضائية أن ال- ال- ال- نسبة العنوسة عندنا فيما يتعلق بالعوانس والمطلقات والأرامل تشكل قرابة 30% والكلام ده مش كلامي الكلام ده من إحصائيات رسمية لأن احنا عندنا لو افترضنا مثلا أن في بلدنا مثلا في مصر آه، تعداد السكان 90 مليون احنا يمكن 76 77 في الحدود دي لكن هفترض ان احنا 90 مليون طبعا مش 90 مليون امرأة هنقول 30 مليون رجل 30 مليون عيل وعيلة طفل وطفلة 30 مليون امرأة خلاص طبعا الإحصائيات الرسمية بتقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال بسبب انت عارف الفتن والحروب والميكروباصات و... ها الميكروباص برضه يعني اللي بيموتوا كل سنة على الأسفلت أكثر من ضحايا حرب رمضان أكثر من ضحايا حرب رمضان يعني الذين يموتون على الطرقات كل سنة تجاوزوا الخمسة آلاف كل سنة ف... فعدد النساء أكثر من عدد الرجال فالنهاردة لما المرأة تكون مطلقة أو أرمل أو عانس وطبعا عندهم العانس اللي تجاوزت 30 سنة وطبعا تجاوزت 30 سنة ده عدد كبير جدا و35 و40 برضه في الكلام أول ما توصل ل 26 27 يعتبر داخل على طريق الإيه؟ طريق العنوسة طيب مين يحل المشكلة دي؟ هذه قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت تنفجر في أي وقت وتضيع المجتمع بالكامل ويمكن ده أحد أسباب وجود ما يسمى بالزواج العرفي في الجامعات وهو زنا صريح لا إشكال فيه ولد يروح يجيب اتنين آه، زيه ساقط العدالة ويعملهم شهود إيه هما الاتنين يشهدوا لبعض كلاهما ساقط العدالة لا تجوز شهادته وفي في بعض الجرائد الرسمية من حوالي عشر سنين 12 ألف طفل لا يعرفون لهم آباء 12 ألف طفل طالع صايع في المجتمع ده ممكن يعمل ايه فلا بد من حل حل شرعي حل- اتباع الشرع نعمة ولا يوجد فيما فرض الله عز وجل علينا فيما أباحه لنا إلا الخير كله فمسألة أن الإنسان يع- يعدد آه هذه مسألة مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وبرضه قد تكون حراما وقد تكون مكروه يعني الأحكام الخمسة ممكن تدخل على هذه المسألة ودي مسألة لها ضوابط عشان ال- القصة مش سبهلالة كده ها تروح رايحة شايل بالغمر وبعدين تاني يوم تطلق الست زي ما زي ما المشاكل اللي بتعرض برضه علينا يروح يتجوزها شهرين ثلاثة ويقول لها مع السلامة ليه؟ قال لها اصل حصل مشاكل ما كنتش متوقع ان يحصل مشاكل يروح في البيت دهوت يفضل للصبح سهران عمال قاعدة على كرسي الاعتراف ورحت وجيت وعملت وخليت وعملت انا فيك ايه علشان تعمل فيا كده ومش عارف ايه ولما يكون رايح للست التانية سنة سودة برضه تقعد تقول له اه انت هتسيبني وهتروح يروح للتانية تعيط برضه انت جاي لي متأخر ساعة انت مش عارف ايه كده بالنظام ده فيروح هنا سهران وهنا سهران يا ولدان زي ما انا بقول كده وفعلا انا كنت هعمل محاضره في آه، من سنتين كده في عيد الاضحى بعنوان الضحيه وانا كنت اقصد الضحيه الرجل لان ال- ال- فعلا الضحيه الحقيقيه في التعدد هو الرجل مش الست الست اه عليها مشاكل صحيح وبرضه بيبقى عليها آلام وعندها إحباط وحزينة والكلام ده آه ما لا ما انكرش لكن الذي يحاكم هنا ويحاكم هنا ولا ينام لا هنا ولا هنا هو ده الضحية الحقيقية كما قال الأعرابي تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين رضا هادي يهيج سخط هادي فلا أحدو من فلا أخلو من إحدى السخطتين لت- ل- لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين ها ده ده زعلانين وعايزين واحد الراجل يشوف مصالحه امتى يعني متى يرى الرجل مصالحه فالمسألة فيها إشكال فيه خطأ وأنا برضو بعترف إن أي عمل مبتدأ عموما بيبقى فيه أخطاء لحد ما الدنيا تستقر لأن المجتمع حتى الآن رافض قصة التعدد رافض قصة التعدد يعني المرأة التي طلقت مثلا أو ترملت لما بيروح الراجل يتجوزها بيتجوزها إزاي؟ يعمل قعدة أسرية و10 15 20 واحد قاعدين في البيت والمأذون يجي يكتب مش عارف ايه وبعدين ياخدها ويروح. طب المطلقة دي لما تزوجت أول مرة مش عملوا لها كده زيطة وطنبليطة ومش عارف ايه وأنوار وبتاع ودعوا المعازيم والحدوتة ديت والكلام ده وفستان الفرح والكوشة والمنكوشة والكلام ده كله مش حصل الكلام ده طيب هي المسكينة دي لما تقارن بين يوم زفافها الأول وكيف أن المجتمع رحب بهذه الصورة وكله كان فرحان وكله كان مبسوط وكله عمال يهني والكلام ده وتراقب هذه الصورة من الصورة الثانية إنها واخدة كده زي ما يكون طالع من جنازة واخدة كده ورايح البيت لما تقارن بين الصورتين مش نفسها تتكسر طب ليه القصة حصل زي كده المجتمع مش مرحب بالعملية الزواج الثاني بيعتبر عار وتعدي وإلك إلك والكلام اعتداء على حقوق المرأة والعناوين الضخمة الكبيرة دي طب أليس من حق هذه المرأة أن تسعد هي كمان وبرضه تلبس فستان فرح والكلام ده مش من حقها الكلام ده هي مش إنسانة برضه لها مشاعر وما وما إيه يعني طلقت ها مش هي آخر آخر آخر واحدة طلقت في الدنيا وما نعرفش حقيقة الأمر مين اللي غلطان لكن أهل طلقت والسلام فحتة كتيمي دي بيبقى الراجل لما بيتزوج للمرأة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما بيهنأش بالزواج وكتير قوي يعملها في السر يعملها في السر ويجي بقى ايه يعني وانت عارف المرأة عندها قولون استشعار ها قولون استشعار أول ما تشتغل قولون استشعار تعرف إنه متجوز ولا سيما إذا لم يكن حويطة كان مدب كده بيقع مش عارف ايه والكلام ده و... او الثانيه تبعت له رساله ينسى يمسحها ها ما بنقول لكم برضه حاجات آه، يعني بتساوي فلوس ثمنها غالي يعني ها فعلى طول تسيب الثانيه تقعد تفتش في المحمول وتدور على مش عارف ايه الزوجه خضوليه بقى تلاقي الثانيه بعت له مثلا جواب غرامي ملتهب اه انت كده حتى لو هي عارفه انه متجوز اه بتحبوا بعض بقى وعايشين بقى الدور ومش عارف ايه والحكايه والروايه وندخل في فيلم مالوش اهل واخد بالك فانا عايز اقول قصه التعدد انا ارجو ان ينظر فيها المجتمع كله نظره اعتبار وهيحل لنا مشاكل لا اخر لها وان كان في الم فعلا وبيبقى فيه برضه كسر نفس للمراه لكن اين البيت الذي يخلو من المشاكل ما هو بيبقوا الاثنين فرضان ومجننين بعض انا عايزك تروح المحاكم في قسم الاحوال الشخصيه تشوف آه الخلع والطلاق الموجود في المحاكم مش هتلاقي نسبة عش في الألف إن في ناس معددين عاملين كده عشر في الألف لن تجد مين اللي رافع على التاني خلع وطلاق راجل مع واحدة ست لوحدهم فما يجيش واحد يقول لي اصل التعدد فيه مشاكل هو يعني انت خالي من المشاكل ما انت بتقضي يومك على القهوه علشان خايف تروح تفتح فصل النكد للصبح فبدل ما نروح ونستعجل النكد ها يبقى نقعد على القهوه وخلاص واروح ايه بالليل الاقيها نايمه بعض النساء بقى اللي خدوا بالهم من حركات الزوج عارفه انه ما بيجيش الا ايه الا الساعه 2 بالليل فكانت تنام له من بعد العشاء ها علشان أول ما يجي تتهجد تقوم الليل فيه ها دول خليل من مشاكل لا مش خليل من مشاكل طبعا فما تقوليش بقى ان التعدد هيبقى فيه مشاكل ومش عارف المرأة تبص للضرة ومش عارف ايه الكلام ما هو ده موجود بتبقى المرأة لوحدها ما فيش حد معاها وغيرانة من أم الزوج وغيرانة من أخت الزوج وغيرانة من أخت وغيرانة من سلفته كمان يعني المثل بيقول مركب الضرائر سارت ومركب السلايف غارت يعني الضرائر ممكن يجتمعوا على الخير ويمشوا المسألة غير السلايف السبب في كده ان الضرائر لهم رجل واحد فعايزين يمشوا الدنيا عشان البيت ما يتخربش ويتهد على دماغهم كلهم انما السلايف هيلموها ليه ما يلموهاش فيا اخوانا المسألة فيها كلام كثير وزي ما ابن الجوزي له تجارب في المسألة دي أنا ليا تجارب مع المجتمع ومع الناس اللي اللي المعددين واللي عايزين يعددوا والكلام ده والحقيقة بأنصح زي على خلاف ما بعض النساء بيتصور إن أنا جاي على النساء في المسألة دي لا مش جاي على النساء في المسألة دي بس أنا عندي عندي الدوافع وعندي النظرة وعندي الخبرة وعندي المعطيات اللي بتخليني أقول هذا الكلام فالقصد يعني أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة ولو مفتوح باب الجهاد وعندنا الإماء والسراري والكلام ده فأكثر الرجل من ذلك فهذا لا يدل على أنه منكب على الإيه؟ منكب على الدنيا لا ليه؟ لأن التزوج ابن الجوزي بيقول إن كان للأولاد فهو الغاية في التعبد وإن كان للتلذذ فمباح وحسبك الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبي عن عاصم ابن أبي النجود عاصم ده اللي هو إيه صاحب القراءة المشهورة حفص عن عاصم عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا سند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليرفع الرجل الدرجة في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه منين ديت فيقول باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك فكثرة النساء مظنة كثرة الإيه كثرة الأولاد وأنت لا تدري من الولد البار اللي أنت هتنتفع بيه في واحد كلمني آه، قابلني مرة قال لي أنا عايزك تضربني بالجزم قلت له ليه قال لي غلطت غلطة عمري قلت له إيه غلطتك قال لي سمعت كلامهم في تنظيم الأسرة وخلفت كم بنت وولد ومراتي كانت حامل وقلت لها يا ينزل يا انت طالق ليه أسرة صغيرة حياة أفضل ها ما يجيب لك بقى ولد راجل كده وست عيال مقطقطين والكلام ده ويجي يقول لك ايه رايك في دي وقوم حاطط على الصوره الثانيه عيال مبربرين وعيال مقطعين وشكلهم يغم والدبان على وشهم 20 عيل كده واب وام يقول له بقى عقلك في راسك اعرف خلاص تاخد دي ولا تاخد دي هو ده اللي كان الشغل اللي كان قائم فالبنات اتجوزوا بقي الولد الولد عاق ما بيسمعش كلام ابوه الاب لحد النهارده برغم انه يعني ستين ويزيد هو اللي بينزل السوق يجيب ال- الخضار ويجيب الكلام ليه الولد مش عاجبه عاجل الروشنه بقى والمحموله ب 4000 و6000 والحدوته دي بيقول لي درجه الولد كنت بكلمه مره فزعل مني وانا خارج قفل الباب ورايا قفل على رجلي فبقول أنا غلطان غلطة عمري لو كان عندي ولدين ثلاثة ولا حاجة كان إذا عقني هذا برني ذاك لكن أنا لا أرى إلا العقوق فده كثرة الأولاد ما هي مظنة البر أهو ها فعشان كده ده داخل في التعبد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب نسمات توحده يبقى انا عندي اولاد برره وعندي اولاد متعبدون والولد من كسب ابيه امتداد لابيه الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين